وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأولا أنا أحبكم في الله وهذا شرح كتاب كيف أتوب وكنا في مسألة لماذا نتوب فذكرنا أن أننا نتوب لكي نزيل الحجاب بيننا وبين الله ثم ذكرنا أن الحجب عشرة ذكرنا أن الحجاب آه، الأول في من من هذه الحجب التي بين العبد وبين الله الجهل بالله ثم الحجاب الثاني البدعة والحجاب الثالث الكبائر الباطنة والحجاب الرابع الكبائر الظاهرة والحجاب الخامس آه، الصغائر حجاب أهل الصغائر تخلل هذه الرحلة مسائل مهمة وخطيرة وعند حجاب ال- ال- الصغائر والكبائر وعدنا في اللقاء الماضي ببحثين البحث الأول الفرق بين الكبائر والصغائر والبحث الثاني العقوبات على الذنوب لأن العقوبات على الذنوب سواء كانت كبائر أو صغائر بتقع العقوبات عليه أما الكبائر فقد اختلف العلماء في تعريف حد الكبيرة إيه الكبيرة؟ قيل ما عليه حد في الشرع يعني ال- ال- الشرع أقام الحد على الزنا السرقة شرب الخمر رمي المحصنات القتل دي الكبائر وقيل إنها المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص في الكتاب أو السنة وقيل إنها كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد شديد في الآخرة وقيل كل ما نهي عنه فهو كبيرة وقيل كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار من أحسن التعريف قال الإمام ابن حجر رحمه الله بعد أن استعرض أقوال العلماء في تعريف الكبيرة قال ومن أحسن التعريف قول القرطبي في المفهم شرح صحيح مسلم كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم أو أخبر فيه بشدة العقاب أو علق عليه الحد أو شدد عليه النكير فهو كبيره قال الحافظ على هذا فينبغي تتبع ما ورد فيه الوعيد أو اللعن أو الفسق من القرآن أو الأحاديث الصحيحة أو الحسنة ويضم إلى ما ورد فيه التنصيص في القرآن والأحاديث الصحيحة والحسان على أنه كبيرة فمهما بلغ مجموع ذلك عرف منه تحرير عدها وعلى ذلك فما هي عدد الكبائر العلماء قالوا أنها سبع أو تسع وقال ابن عباس هي إلى السبعين أقرب آه، ربنا سبحانه وتعالى يقول جل جلاله ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى السياق والسباق واللحاق من المقيدات عشان كده أحببت إن احنا نجيب الآية دي على بعضها ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى مين الذين أحسنوا؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم نيجي بقى نتكلم عن اللمم هو ايه اللمم الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم الرجل يلم بالذنب ثم لا يعاوده اللمم ان الواحد يقع في في غلطه وما ايه وما يكررهاش تاني يلم بالذنب ثم لا يعود اليه مره اخرى يبقى ده اسمه ايه لمم اما المصر هيجي لنا كلام في منتهى الخطوره دلوقتي في المصر فالجمهور على ان اللمم ما دون الكبائر آه، اللمم صغائر الذنوب علي رضي الله عنه دفع اليه سارق فامر بقطع يده فقال يا امير المؤمنين والله ما سرقت غير هذه المره فقال كذبت فلما قطعت يده قال اصدقني كم لك بهذه المره قال كذا وكذا مره فقال صدقت ان الله لا يؤاخذ باول ذنب او كما قال فاول ذنب ان لم يكن هو اللمم فهو من جنسه ونظيره يعني مش اول غلطه تت- تتخبط على دماغك لا ده ربنا بيسامح مره واثنين وثلاثه لكن بعد ثلاثه قال له ايه قال لسيدنا موسى بعد ثلاثه ايه هذا فراق بيني وبينك تعالوا نسمع الكبائر ايه هي من كلام سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس تال- تاني كلام سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم الكبائر الاشراك بالله الشرك وعقوق الوالدين اللهم ارزقنا بر الوالدين وقتل النفس اللهم اكفنا شر القتل واليمين الغموس اليمين الغموس ان يحلف على يمين وهو يعلم انه كاذب اقول لك خدت كذا تقول والله ما خدت وانت عارف انك خدت دي اسمها يمين ايه غموس يغمس في جهنم ويطلع منه وفيهما عن عبد الرحمن في الصحيحين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت كان قاعد كده سيدنا النبي صلي عليه اتعدل كده وقال ايه الا وقول الزور الا وشهاده الزور الا وقول الزور الا وشهاده الزور الا وقول الزور الا وشهاده الزور لحد ما قلنا هيسكت امتى صلي عليه اياك وقول الزور وفي الصحيح عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك شوف بقى الشرك مؤكد في كل الأحاديث إن ده أكبر الكبائر الشرك اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك برضو اللي يقول لك أسرة صغيرة أسرة سعيدة إنك أنت تقول لا كفاية عيلين عشان أعرف أربيهم تربية كويسة أنت كده بتقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك فأنزل الله تصديق ذلك قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قلنا يا رسول الله ما هن قال الشرك بالله والسحر السحر الساحر حده ضربة بالسيف والسحر كفر الساحر كافر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا او عرافا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد هتروح لساحر هتروح لكاهن هتروح لعراف مراتك تروح وانت عارف امك تروح وانت موافق اختك تروح وانت مأيد بنتك تروح وانت راضي يكفر ومن أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة أربعين يوما يبقى اللي يروح ويصدقه يكفر اللي يروح وهو عارف انه دجال وما يصدقوش لا تقبل له صلاة 40 يوم ده كلام سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم السحر بقى منه الصرف والعطف اللي الساحر يروح يعمل له يعمل لها عمل عشان جوزها يحبها او انه جوز او فلان يكرهها او إيه، إيه، يعمل له عمل عشان يسافر يعمل له عمل عشان يتجوز عشان تتجوز يعمل له عمل عشان يحل السحر يعمل له- كل ده زي ما قلنا كده بي- بين الكفر وال وعدم قبول الصلاة 40 يوم اجتنبوا السبع الموبقات وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات أكل الربا التعامل مع البنوك بأي صورة من الصور عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه قالوا وكيف يسب الرجل والديه وفي رواية وهل يسب الرجل والديه ممكن حد يشتم أبوه وأمه الصحابة ما كانوش مصدقين أبدا قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه انك تشتم واحد يا ابن كذا فيقول لك يا ابن كذا يبقى انت اللي شت- اللي جاب لابوه وامه الشتيمه يبقى هو اللي شتمهم دي من اكبر الكبائر وفي حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اكبر الكبائر استطاله الرجل في عرض اخيه المسلم بغير حق الاستطاله في عرض المسلم يعني ايه ده في حديث أشد من ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا أشد من ست وثلاثين زنية وإن من أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم يعني إيه يا أخي استطالة المرء في عرض أخيه المسلم يعني إيه يعني إيه إيه؟ يعني ايه انا مش فاهم صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم استطالة المرء في عرض أخيه المسلم العرض هو مض- موضع المدح والذم من الإنسان يعني إن أقول عن إنسان إن هو بخيل يبقى كده خطه في عرضه خطه في عرضه إن أنا أقول عليه إن هو آه، خاين إن أنا أقول عليه إن هو كذاب نقول عليه انه هو زاني نقول عليه انه هو سارق ده بتخوض في عرضه الاستطالة انك تزودها حبتين يعني هو في واحد فعلا بخيل بس انت عمال تقول لا، ده بخيل ده ماسك ده مجرم ده بياكل اموال الناس بالباطل يبقى كده ايه كده استطالة عمال تطول في ذم عرضه في شتم عرضه في استباحة عرضه عمال تزودها لما بتزودها أهو ده من أكبر الكبائر أشد من 36 زانية إنك أنت تسيء إلى أخيك المسلم وت إيه؟ تزودها تزود الكلام وتطول الكلام وت- وتوسع الكلام هي دي استطالة المرء في عرض أخيه المسلم لا مش في المدح في الذم وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أكبر الكبائر الشرك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله قال سعيد بن جبير سأل رجل ابن ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر أسبع هن قال هن إلى السبعمائة أقرب إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار وقال كل شيء عصي الله به فهو كبيرة من عمل شيئا منها فليستغفر الله فإن الله لا يخلد في النار من الأمة إلا من كان راجعا عن الإسلام أو جاحدا فريضة أو مكذبا بالقدر يقول وها هنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر وقد يقترن بالكبيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر بل يجعلها في أعلى رتبها وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب وهو قدر زائد على مجرد الفعل والإنسان يعرف ذلك من نفسه ومن غيره فالأعمال تشفع لصاحبها عند الله وتذكر به إذا وقع في الشدائد فكلما كان توحيد العبد أعظم كانت مغفرة الله له أتم بنقول إيه إن واحد آه عصى معصية ومجرد انه عصى خاف وترعب وقعد يتوب خلاص مهما كبرت هذه المعصية فإن الله يغفر له إن شاء مهما كبرت أما إنسان آخر يعصي ويقول مش مشكلة ما فيهاش مشكلة ده حاجة بسيطة احنا هنروح فين جنب اللي الناس بتعمله ده مشكلته كبيرة ما عندوش صغائر بقى ده كل اللي عنده كبائر ونزيد الأمر وهنا إيضاحا فعلا الأمة محتاجة النهاردة أنها تفهم معنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله منهج حياة مش كلمة باللسان لا إله إلا الله وخلاص منهج حياة إيه، ابن القيم بيقول إن لا إله إلا الله لها أشعة اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه فلها نور وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس في ناس لا إله إلا الله في قلوبهم زي إيه زي الشمس ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم وآخر كالسراء المض... كالسراج المضيء وآخر كالسراج الضعيف ولهذا تن- تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة وكلما عظم نور هذه ال- هذه الكلمة كلمة إيه؟ لا إله إلا الله وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته حتى أنه رب ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه هذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور نور إيه لا إله إلا الله أحرقها فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم طيب هذه قضية الكبائر واعلم أنه لا يسلم توحيد مرتكب الكبيرة أو المصر على الصغيرة أبدا مرتكب الكبيرة ما تقوليش إنك موحد وتقع في كبائر الموحد ما يقدرش يقع في كبيرة ليه؟ لأن مرتكب الكبير ابن القيم بيقول كده ودعك من جدلي لا علم له بأحوال القلوب يقول وإيش في هذا ممكن واحد يبقى موحد ويرتكب كبيرة قال فإن مرتكب الكبيرة والمصر على الصغيرة قد امتلأ قلبه من الخوف من غير الله ورجاء غير الله والتوكل على غير الله ومراقبة غير الله ومراعاة غير الله ما ي- ما يغرق قلبه في بحار من الشرك زنا وتاب على طول مش مصر احنا بقول اهو حديث البطاقه ده ما كانش عمل حاجه ما كانش عمل ذنوب قضيته حديث البطاقه ده صادق التوحيد وهو ابن القيم رد على كل هذه الشبهات راجع الكلام ده في منزله التوبه في مدارج السالكين مم. المدخن يعني ايه المدخن الضعيف خلاص يبقى كده مش موحد الموحد ما يصرش احنا قلنا اكبر مشكله في التدخين وحلق اللحيه الاصرار الاصرار ان هو حاطط في جيبه علبه سجاير 20 سيجاره و- ويسجد ويقول يا رب اغفر لي بس هعصيك بعد ما تغفر لي بقيه العلبه في جيبه يغفر له ما احنا بنقول اهو هو لو راجل موحد ما يدمنهاش لازم يبطلها لو بيحب ربنا يا ما ناس تركوا كل شيء عشان واحدة بيحبها صح ولا لا فلو بيحب ربنا موحد بقى التع- توحيد الحب اهو سيترك سيؤثر الله على نفسه وعلى شهوته وعلى هواه هيبطلها فورا وبمنتهى البساطة وياما ناس كان بيدخن خمسين سنة وأم- وأول ما ربنا أكرمه بالالتزام وعرف سكة الدين بطل بدون معاناة تركها ببساطة لكن الإنسان اللي هو معظم نفسه هو ده الشرك بقى هو إنه جعل نفسه إله مع الله شهوته قد ربنا فمش قادر يبطلها لكن لو ربنا عنده أعظم وأكبر تبقى السجاير عنده إيه؟ ولا حاجة وال- والمرأة اللي بيحبها ومش قادر يبطل حبها دي تبقى عنده إيه؟ عدو من أعدائه عدو من أعدائه يكره نفسه لكي يتوب من هذه المعاصي فالموحد لا يصر على معصية أبدا قولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ننتقل بسرعة إلى العقوبات على الذنوب والمعاصي أخطر شيء في الدنيا أن تعاقب وأنت لا تشعر وأخطر منه أن بعض الناس يعاقب ويظن أن العقوبة إكرام يعني واحد بيدخن وبيقول أنا بقالي خمسين سنة بدخن فين العقوبات قال له أنت مش عارف إن السيجارة التانية عقوبة على السيجارة الأولانية ما هو لو بيحبك ما كانش خلاك عصيته هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصى معهم ادي عقوبه وهو مش دريان يعني اللي بيقول ايه ابتليت بعشق الصور ببص للنسوان في الشارع وفي الصور وفي التلفزيونات والنت ده خذلان ممكن واحد بيدخن وبعدين يلاقي نفسه جال جاله رزق من حرام بس هو في الوقت ده مزنوق شوف كرم ربنا هاخدهم وبعدين ابقى اتصدق بيهم وانتوا عارفين اخطر حاجه يا اخي وخد المعلومه دي وما تنساهاش ان الحرام بيجر حرام سلسله العيوب متصله حلقه بتجر حلقه بتجر حلقه بتجر حلقه اذا غضب الله على عبد رزقه من حرام فاذا اشتد غضبه عليه بارك له فيه تحصل البركة في الحرام يفضل ياكل حرام وياكل حرام وياكل حرام وياكل حرام وكل جسد نبت لحمه من حرام فالنار أولى به زي ما قلت لكم كده في قصة كعب بن مالك لما الرسول خصمه صلي عليه والصحابة كلهم خصموه ما بيكلموهوش جاله خطاب من ملك غسان بلغنا أن صاحبك قد قلاك ولم يجعلك الله بدار مهانة فالحق بنا نواسك زي ما بقول كده لو جالك أنت الجواب ده كنت تقول يا كرم الله شوف ربنا بيقطع من هنا ويوصل من هنا يا أخي فتحت أروح عند ملك غسان وممكن تعملها في ثوب ديانة ببساطة تقول زي ما دلوقتي ناس بتلعب بالدين وبيكسوا الظلم ثوب ديانه وتدين و... ويجيب احاديث وايات كنت تقول انا هروح بقى عند مالك غسان ادعو الى الله وانشر الاسلام لحد الرسول ما يصالحني وباجي مفيش مشكله يعني وانا وانا رايح حته تانية بعيد اعمل حاجه وانا هكفر انا رايح ادعو مالك غسان يا اخي حتى مالك غسان محتاج دعوه وبعدين لازم نألف قلبه ولازم يعني نتودد له عشان نقلل من المفاسد ولأن ال- برضو ارتكاب أدنى المفسدتين لتفادي أعلاهما آه و- مش ممكن حد يظبطها بالطريقة دي يعني ما بيظبطوها كتير فلذلك والشاهد ايه ان الانسان اللي بيخوض في المعاصي هتلاقي معصيه تجر المعصيه اللي بيقول لي ده ان هو بيدخن ومش قادر يبطل اوعى تفكر انه بيدخن بس مستحيل هتلاقي جنب التدخين تلاتة أربع خمس ست خمسين ستين معصية تانيين جنبيها ده كلام ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا رأيت الرجل يعمل بالحسنة فاعلم أن لها عن أن لها عنده أخوات وإذا رأيت الرجل يعمل بالمعصية فاعلم أن لها عنده أخوات أصلها ما, ما بي- ما بتبقاش وحيدة أبدا ده كل واحدة من دول لها إيه إخ- لها أخوات فاللي تلاقيه بيقوم الليل يبقى جنب قيام الليل ده تلاقيه عنده صدقة حلوة وعنده شوية تلاوة قرآن وعنده شوية آه، أدب خشوع وإخبات واللي زي ما بقول كده بيبص على النسوان اوعى تفكر ان هي دي معصيته الوحيده ده جنبها 43 آه معصيه كده حواشي فالشاهد ايه ان اخطر شيء في العقوبه انك ما تحسش انك معاقب واخطر من انك تفرح بالعقوبه وتفكر انها اكرام فبعض الناس معاقب بالحرمان من العلم وهو مفتون مفتون بموضوع انه محروم من العلم دي وهو بيقول لا ده العلم ده له ناسه له اهله مش شرط ان احنا كلنا نبقى علماء يعني مفتون فتبقى العقوبه النفس بت بتسول لك تهوين العقوبه وانها مش عقوبه لكن صدق اذا رايت نفسك يستصعب عليك العلم فابحث عن سر العقوبه اتنين حرمان الرزق قال رسول الله وان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه الحديث ضعيف ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه ثلاثة وحشة يجدها العاصي في قلبه بينها بينه وبين الله لا توازنها ولا تقاربها لذة أصلا وليس امر على القلب من وحشه الذنب على الذنب وحشه زي ما قلنا كده وصفناها كتير انك تحس انك انت متضايق مكتئب مخنوق حزين قرفان مش طايق والاحساس ده ما بيجيش في وسط الهيصه وانت في وسط الهيصه مع الناس وبتضحك وتهزر وتتنطط وكل دي شكليات لما تخلو وتبقى لوحدك او لما تبتلى بشويه صداع او شويه مغص او شويه تعب وتلاقي نفسك لوحدك كده وتحس جواك ظلمه وحشه ونفسك تقوم تصلي ركعتين ومش قادر وترفع ايديك وتقول يا رب من غير نفس وحشه بينك وبين الله هذه الوحشه لما تلاقي نفسك زي ما اقول لك كده مخنوق آه، وتقول لنفسك اعمل ايه اخرج ماليش نفسي اخرج انام مش جاي لي نوم اقعد مش طايق اقعد اقف تعبان اروح فين اقول يمين مش عايز اتكلم مع حد مش عايز حد يسالني انت مالك فيك ايه دي اسمها ايه الوحشه عمرك جربتها ما حصلتلكش مره واحده في حياتك الوحشه دي سببها الذنوب والمعاصي إذا الذنوب أوحش إذا أوحشتك الذنوب فتب منها واستأنسي محتاج تتوب لكن المشكلة الكبيرة يا إخوة عارفين المشكلة الكبيرة إيه؟ إن أنا بحبكم هي دي المشكلة هي دي المشكلة المشكلة الكبيرة في إنك لما تيجي تتوب بتبقى مش عارف تتوب من ايه احنا قلنا ان محمد بن سيرين لما اصابه الغم فقال سبب هذا الغم ذنب ارتكبته منذ أربعين سنة أحمد بن أبي الحواري قال إيه قلت ذنوب القوم فعرفوا من أين أتوا وكثرت ذنوبنا فلم ندري من أين نؤتى هو الراجل عارف أنه ارتكب ذنب من أربعين سنة لكن بالله عليك انت عارف انت ايه ذنوبك امبارح ما انت ناسي ما تخافش انت نسيت اللي انت عملته امبارح والاول امبارح والسنه اللي فاتت انا قلت لهم مره انا عايز كل واحد يجيب اجنده ويكتب ذنوبه تذكر كده من سن 12 سنه من اول ما بلغت ايه اول ذنب ارتكبته في حياتك اتحداك لو افتكرته لان الموضوع مش في بالك اصلا وممكن تكون العقوبة الوحشة دي على إم على إيه؟ على أول ذنب ارتكبته في حياتك. أول معصية عملتها. وبعدها عشرات الآلاف من المعاصي على مدار عمرك ماشية ليل ونهار. جاي النهارده بقى أصبت بالوحشة، أتوب من إيه؟ لأن بعض الذنوب تحتاج توبة خاصة. خاصة وخصوصا إذا كانت في حق آدمي بدأنا امبارح نسجل برنامج كده من ذوات الخمس ذوات الخمس اللي هو خمس دقايق يعني الحلقة خمس دقايق بس الموضة الموضة اللي من دول كده بتاع الخمس دقايق بتاعت اليوتيوب هنشتغل في الموضة فاسمها وصايا ابن يعقوب كانت امبارح ال- الوصية فأين الله فأين الله اللي هي كلمة الراعي لابن عمر لما قال له اذبح لنا شاه قال له مش بتاعتي ده انا شغال عند الراجل صاحبها قال له قول له كلها الديب قال له فأين الله طب انا هقول لصاحب ال- ال- ال- ال- الغنم كل هديه وربنا اقول له ايه دي الوصيه الاولانيه من الوصايا اياك ان تؤذي مسلما فان شر ما يقدم به العبد على الله يوم القيامه حقوق العباد اوعى تاذي مسلم مهما يكن ان لم تنفعه فلا تضر وان لم تسره فلا تغمه هي دي اوعى في حياتك مره تاذي واحد مسلم لا تجرحه ولا تضربه ولا تنكد عليه ولا خلي المسلمين علامة خوفك من الله أن المسلمين يأمنون جانبك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه المسلمين يبقوا منك في أمان يبقوا عارفين ان انت مش هتأذيهم المسلمين جميعا طالما ان هو مسلم اللهم انا نسألك ان ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
وتوبوا إلى الله